إيمان برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان في هذا القرآن تأمل وادع الحنان المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه فكانت السعادة كل السعادة والأمن كل الأمن والطمأنينة كل الطمأنينة ورغد العيش كل الرغد في اتباع هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان الشقاء كل الشقاء وكان الهوان كل الهوان وكان الذل والحيرة والتيه والاضطراب والخوف في مخالفة أمره ونهيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله فما زلنا ومع الحلقة الرابعة من الأمة ذات الجسد الواحد أمة الجسد الواحد رقم أربعة يعني الحلقة الرابعة في هذا الصدد وعيوننا وقلوبنا وعقولنا على أحداث تمر بها الأمة وحينما يسأل البعض وما علاقة الإعجاز بحال الأمة إن الإعجاز النبوي الذي نطق به الفم الشريف فم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشخص حقيقة أمة التوحيد حقيقة أمة التوحيد أنها جسد واحد لا تحزب فيه ولا تفرق ولا تشرذم ولا أهواء ولا رايات ربما تتعدد الآراء وتختلف التوجهات وتختلف العقول سنة من سنن الله في خلقه ولكن أبدا لا تتفرق القلوب كان الخلاف بين الصحابة مشهورا ولكنه أبدا ما فرق بين قلوبهم وقصص حب الصحابة بعضهم لبعض هذا القصص يروى كالأساطير على الرغم من اختلافهم ولكن أبدا لم تختلف قلوبهم ولم تتعدد راياتهم إلا إذا كانت بعد ذلك تؤدي كوسائل إلى الراية العظمى راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وما زلنا نطوف حول الحديث العظيم الذي قرأناه آلاف آلاف المرات ولكننا نستدعيه الآن وكأنه نطق به الفم الشريف ونزل على قلوبنا غضا طريا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى حديث حقيقة كلما توغلت فيه وتأملت فيه وتدبرته ثم أرى ما صار إليه حال الأمة الآن يعتصر قلبي ألما على أمة الجسد الواحد هل يمكن أن يصل الخلاف إلى أن تسيل دماء إطلاقا هل يمكن أن تتحزب وتتفرق الأمة هذا التفرق وكل حزب يت... يعني امبارح فقط يعني انشق مجموعة عن حزب وهذه المجموعة تنشق عنها مجموعة أخرى وحقيقة حال غريب عجيب حال أمة الحبيبة العريقة الجسد الواحد يعني أرجو أن نتأمل وأن نسقط كل كلمة أقولها خلال هذه الحلقات دي الحلقة الرابعة نسقطها على معنى الجسد في حياة هذه الأمة الجسد الواحد إذا اشتكى منه فرد تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى وهناك الرأس المخ تحدثنا خلال حلقتين عن يعني علاقات الأعصاب وعلاقات وظائف المخ ببعضها وقصص أنا أقول قصص لأنه هو قصص علمي صحيح ولكنه قصص مذهل في انسجام هذا الجسد في حقيقة هذا الجسد في النظام في هذا الجسد في الإبداع في هذا الجسد والذي وصف الأمة بالجسد الواحد هو سيد الأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحدثنا عن إذا اشتكى وكلمنا تقريبا في حلقة أو حلقة ونصف عن الشكوى وعن معنى التداعي ثم يعني حينما وصلنا إلى معنى التداعي اضطررنا إلى أن ندخل في عالم المخ والأعصاب لأن هو المايسترو يعني هو الرأس هو السيد فوق تجيء الإشارات فيرسل الإشارات في نظام معجز فقلنا بعد ذلك بقي معنيان معنى تداعى له سائر الجسد بالسهر يعني ايه السهر وكيف كان السهر كلفظة إعجازا من فم الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم الحمى هنتكلم عن السهر وربنا سبحانه وتعالى يبارك في الوقت بعد ذلك في الحقيقة أول ما يصاب العضو الفرد في الأمة خلاص بقى عايزين نسقط كل حاجة على الجسد والأم فبيحصل فيه توتر عصبي وضغوط يتعرض لها المصاب الذي يشاك شوكة أو يجرح جرح أو يصاب بألم في البطن أو التهاب في الزيدة أو أو أو بيعاني من توتر وضغوط والمريض أخي الطبيب الزميل زميل الطبيب المريض اللي جاي لك مش مريض جسدي فقط يعني مش مكنة ولا سيارة ولا ولا موتور ده مريض فيه مشاعر فيه عواطف فيه انفعالات حاول أن تقدر معنى التوتر العصبي والنفسي والضغط العصبي والنفسي عند المريض الذي حتى يأتي إليك بدور برد حتى أو دور إنفلونزا هو تحت ضغط نفسي وضغط عصبي فلا تزيده أنت ضغطا ولا توترا هدئ من روعه وخفف من آلام مشاعره وتبسط معه جدا لأن ده جزء لا لا يقل أهمية عن جزء العلاج والروشتة وهكذا مواجهة التوتر طب الإعجاز النبوي في معنى السهر كعنوان وبعدين مواجهة التوتر والضغوط التي يتعرض لها الم- آه، المصاب إيه أول حاجة بتحصل تنبيه مركز اسمه جزاك الله خيرا يا أستاذ معتز أول حاجة بتتنبه مركز اسمه مركز التكوين الشبكي ومركز النظام الساقي باللغة الإنجليزية Reticular Formation and Limbing System أول حاجة بتتأثر أول حاجة بتتنبه المركز ده مش عايزك تنسى اسمه مركز تكوين شبكي ونظام ساقي ده موجود في جذع المخ يحصل ثلاث حاجات يحصل ثلاث حاجات أول حاجة انتباه دائم ويقظة مستمرة آه، يا ريت تعرض معانا كده برضو آه، الله يفتح عليك انتباه تام ويقظة مستمرة لمراكز المخ العليا اثنين تنبيه جهاز خطير جدا اتكلمنا عنه كتير اسمه ال sympathetic nervous system اللي هو جهاز التعاطفي نمرة ثلاثة رفع درجة توتر العضلات وحساسيتها هنتكلم عن كل ده بالتفصيل ان شاء الله لانها قصة جميلة جدا يعني فعلا قصة جميلة اول صورة دي جميلة جدا جزاك الله خيرا ال- الصورة ديت صورة للتشكيل الشبكي تشكيل الشبكة عندك اهوت هو اه يعني خلينا معاه لا، هات الصورة تانية يا استاذ معتز صورة للتشكيل الشبكي اللي هي reticular formation وهو يقع اه هاتها كلها كده يقع اسفل الجمجمة في مؤخرة المخ اسمه التشكيل الشبكي كما نرى أو قافية الرأس كما أخبر الحديث الشريف في حديث عن قافية الرأس عن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى قافية الرأس هي مؤخرة المخ هي أسفل الجمجمة آخر جزء من الجمجمة ومتصلة بالحبل الشوكي وهو موجود فيها التشكيل الشبكي ده يعني هي قصة جميلة رائعة والله يعني ع- ربنا يقدرنا كده ونعرف نبسطها يعني فعندك تحت كده حاجة بالانجليزي اللي هي عبارة عن انها آه، يعني بيطلع له الاسهم ديت بيطلع له يعني آه، اشارات من الجلد اشارات من البصر اشارات من السمع اشارات من الاعضاء والاحشاء الداخليه تطلع فوق للتشكيل الشبكي وتعمل استسا- استثاره للتشكيل الشبكي ازاي يعني يعني لما الجلد يصاب او العين تصاب او الاذن تصاب او الاحشاء من جوه تصاب او اي جزء من اجزاء الجسم تستغيث بمين بالله اولا ثم بخالق هذا الجزء المهم في الجسد اللي هو التشكيل الشبكي هو ده اللي هيغيثها بقى, بقى يغيثها بعد الله عز وجل جزاك الله خيرا يا استاذ معتز آه، ايه قافية الرأس بقى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد شفت الإعجاز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه ليه النبي اختار قافية الرأس هنا كده آخر جزء من الجمجمة متصل بالعمود الفقري الشيطان بيعقد على قافية رأس أحدكم هو القافية دي مركز التشكيل الشبكي اللي فيه اليقظة والنوم والوعي اللهم صل على محمد صل على رسول الله أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنها مفرجة للكروب من أراد أن يكشف همه وأن يغفر ذنبه فعليه بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم يا سلام اشمعنى هنا بالظبط إذا هو نام جزاك الله خير أسمع. إذا هو نام أيوة اقرا معايا بقى كده ثلاث عقد يضرب كل عقدة يعني يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد يعني يبتدي يقول على كل عقدة كده الشيطان النفثات في العقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحق انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان حديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة جزاك الله خيرا يا أسمع معتز هذه إشارة واضحة إلى أن مركز التحكم ده إشارة من مين؟ ممن علمه ربه تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوتي علم التشريع عشان يعرف بين الإعجاز بقى ما هو ده الإعجاز يعني معنى الإعجاز حقائق أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وما جاش يعني تفسيرها إلا بعد 1500 سنة فهو ده الإعجاز إن هو من أين لمحمد وهو النبي الأمي الذي علم المتعلمين كيف له أن يعرف أين يعني قافية الرأس حتى يقول يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إشارة واضحة إلى أن مركز التحكم باليقظة والنوم موجود في مؤخرة الرأس مؤخرة الدماغ وهذا ما أثبته العلم الحديث وهذا دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان مؤيدا من الله بالوحي ده كلام اتقال له فما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وأنه نبي مرسل من عند من يعلم السر وأخفى طيب شرح النووي للحديث ده شرح صحيح مسلم بقى القافية آخر الرأس ده كلام مين ده كلام النووي اللي أثبته العلم الحديث بعد كده القافية آخر الرأس وقافية كل شيء آخره ومنه قافية الشعر مكتوبة بالفتح هنا هي الشعر قافية الشعر اللي هي القافية الآخر اللي هي البيت عليك ليلا طويلا على فكرة جت بالصيغة دي عليك ليلا طويلا هكذا يعني بالنصب يعني هو في معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين عليك ليلا طويلا بالنصب على الإغراء ده يعني لغة عربية تشغلش بالك بها ولكن هي بالإيه جت مرة عليك ليلا طويلا وعليك ليلا طويلا زي ما نشوف عليك ليلا طويلا إعرابه بالنصب على الإغراء الإغراء إيه ليلا طويلا يعني, يعني انتظر ليلا طويلا انتظر ليلا طويلا إغراء بالنوم الطويل رواه بعضهم عليك ليل طويل اللي بعدها على طول رواه بعضهم عليك ليل طويل بالرفع بقى أي بقي عليك ليل طويل الأولانية إغراء انتظر ليلا طويلا تقدير يعني هنا بالرفع أي بقي عليك ليل طويل اللغة العربية السلف دول كانوا حاجة عظمة جدا أي أيوة والله اختلف العلماء في هذه العقد معلش هنخرج شوية عن عن قافية الرأس والإعجاز اختلف العلماء في هذه العقد فقيل هو عقد حقيقي حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام فكأن الشيطان بيسحر قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد فعلى هذا هو قول يقوله الشيطان قول يقوله يؤثر في تثبيت النائم طبعا أسهل عليك أسهل شيء عليك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد يا إما قول يعني قول صريح من الشيطان في ودنك يا إما فعل إن هو فعلا بيعقد الإيه العقد على قافية رأس أحدكم وقيل هو من عقد القلب وتصميمه فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلا طويلا فتأخر عن القيام وقيل برضه في اللغة هو مجاز أنا أحيانا أتمتع بالكلام عن اللغة العربية أي أيوة والله أصل لغة ساحرة لغة عبقرية لغة عملاقة أي أيوة والله مجاز كني به عن تثبيت الشيطان عن قيام الليل ما تلاقيش المعاني دي في أي لغة تانية أبدا يعني واحدة بس لفظ واحد تبص تلاقي صفحات سطرت في معنى هذا اللفظ في اللغات الأخرى إنجليزية فرنسوية ألمانية أي أي ما تلاقيش فيه الثراء ده وده عظمة اللغة العربية ماشي طيب فاصل قصير ونعود إلى حضراتكم بمشيئة الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
والفرحة زائدة كبرى سنعود بإذن الله والنصر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر
اوسكار تي في شوب دائما لها السبق المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونهومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حل لي كل كل مشاكل البشره الهالات السودا راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 5 خمسات 4 37 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 وجه القمر اوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الاول للدكتور امير صالح التركيبة الاولى والفريدة من نوعها التي ابهر بها الكيميائيين والاطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا والله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 5 خمسات 437 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني وبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني
والفرحة جائزة كبرى عودنا بفضل الله والنصر ما أبهى شرون يحفظنا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أحبتي في الله بعد هذا الفاصل القصير إليكم نتائج البحث يا ريت الشريحة ديت أنا يعني أقصد آه، أعرضها عشان آه، نبين إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم إليكم نتائج البحث لا اللي بعدها على طول يا أستاذ بعدها على طول يا أستاذ معتز كمان كمان اللي بعدها أيوة شوف آه، the reticular formation is a part of the brain that is involved in awakening sleep cycles يعني ايه الكلام ده باللغة العربية يعني التشكيل الشبكي هو الجزء المسؤول عن دورة النوم والاستيقاظ في الدماغ وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معنى كده ان الشيطان بيعقد فعلا على المكان اللي فيه النوم وفيه الاستيقاظ في الدماغ التشكيل الشبكي للترجمة هو الجزء المسؤول عن دورة النوم والاستيقاظ في الدماغ التشكيل الشبكي موجود فين الموقع بتاعه موجود في جذع المخ موجود انتوا عارفين طبعا جذع المخ الش- الشريحة اللي بعدها جذع الدماغ عبارة عن الجزء الخلفي من الدماغ وهو متداخل متداخل ومتصل تركيبيا مع الحبل الشوكي ويتكون من ثلاث أجزاء جذع المخ طبعا انتوا عارفين قصة جذع المخ اتكلمنا عليها كتير قوي اللي هو ال midbrain وال pons وال medulla اللي هو النخاع المستطيل ال medulla والجسر القنطرة وال pons والمخ المتوسط اللي هو ال midbrain جذع الم- جذع المخ ده حاجة يعني إعجاز خلق بديع جدا جدا يعني فيه المخ فوق وفيه المخ وفيه الايه الحبل الشوكي الجزء اللي متصل اللي هو حلقة الوصل بين المخ فوق والحبل الشوكي هو اللي بيسموه جذع المخ وبيتكون من ثلاث أجزاء تشريحيا ووظيفيا غاية في الإعجاز والإبداع وتبارك الله أحسن الخالقين عرفنا بقى التشكيل الشبكي موجود فين عشان نعرف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار يتركز التشكيل الشبكي تقريبا في منطقة الجسر أو القنطرة يعني هو التركيزه عند البونز ال pons اللي هو منطقة الجسر أو القنطرة وهو يعتبر نواة جذع الدماغ حيث يجري في أجزائه الثلاثة اللي هو النخاع المستطيل عبارة عن ال medulla والجسر ال pons والدماغ المتوسط ده مكانه مكان ايه التشكيل الشبكي اللي هو له علاقة بالنوم والاستيقاظ والوعي لما بيبوظ لما بيتلف المريض بيخش في غيبوبة عميقة ويبتدي الناس تتكلم بقى يا ترى ده مخ موت جذع المخ موت حقيقي ولا موت كلينيكي والقصة اللي بتقراها في الجرايد دي ادي ال- الصورة تاني بنعرضها تاني هي هي اللي هو صورة للتشكيل الشبكي هي هي ش- عرضناها قبل كده reticular formation يقع أسفل الجمجمة في مأخرة المخ كما نرى أو قافية الرأس كما أخبر الحديث الشريف برضو صورة تانية الأداة ال brain stem جذع المخ الصورة اللي هي بتاعت الوجه دي يا أستاذ معتز اللي هي عبارة عن إنها صورة جانبية لجذع الدماغ الذي يقع التشكيل الشبكي المسؤول عن الاستيقاظ من النوم بداخل آه أدي صورة تانية أداة مكان جذع المخ brain stem brain stem يعني جذع المخ مكانه مكانه اللي بيقع فيه التشكيل الشبكي المسؤول عن ايه عن الاستيقاظ من النوم بداخله طيب بعد كده الصورة اللي بعدها على طول برضو صورة بتبين أجزاء جذع المخ التلاتة اللي هي ال midbrain دي الصورة اللي بعدها على طول اللي هي ال midbrain وال pons الله يفتح عليك وال medulla التي تحتوي بداخلها على التشكيل الشبكي برضو عندك قدامهم اللي هو لا يعني اللي هو الديل اللي نازل من المخ هذا الديل اللي نازل من المخ فيه التشكيل الشبكي يعني. وتمتد هذه الأجزاء من مؤخرة الرأس إلى أن تتحد بالحبل الشوكي ال spinal cord يبقى عرفنا مكانها طيب إيه الوظيفة بتاعتها بقى جزاك الله خيرا تشكيل الشبكة عبارة عن مجموعة من شبكة معقدة من الخلايا والمحاور العصبية المتواجدة في جذع الدماغ وهو مسؤول عن تنظيم الوعي والنوم والاستيقاظ طبعا هنضطر بقى نتكلم عن النوم بعد كده ان شاء الله ما مش هنسيب بقى الموضوع لغايه ما نخلصه النوم النوم اللي انت بتنامه عشان نبين لك ان الله حي لا يموت قيوم لا ينام انما انت بتنام وطالما بتنام يبقى ضعيف عاجز مهما كنت اقوى الاقوياء واطغى الطغاه واظلم الظالمين ومهما مليت الدنيا ضجيج وصياح واستكبار في الأرض بغير الحق هتيجي عليك لحظة هتنام وطالما هتنام يا خلاص بقى يعني كن مؤدبا مع خالقك جل وعلا طالما بتنام بتنام يعني ايه يعني ضعيف لا حول لك ولا قوة لما بتنام دي الموت الصغرى يعني صورة مصغرة من الايه من الموت خلاص الجذع المخي او التشكيل الشبكي بيعمل ايه بيرسل اشارات عصبيه الى قشره الدماغ قشره المخ cerebral cortex قشره الدماغ يعني تقوم بايقاظ الدماغ لذلك اسمع بقى اذا حدثت استثاره للتشكيل الشبكي لو حصل له stimulation استثاره في حاله النوم البني ادم يصحى طب لو حصلت له استثاره في حاله اليقظه الوقت وانا قاعد اهوت وحصل مثلا بس يعني اي حاجة شكة ابر يستثار برضو التشكيل الشبكي فيؤدي ذلك الى حالة اعلى من الاستيقاظ بيسموها ايه السهر هو ده بقى معنى السهر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام معنى السهر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو حالة اعلى زي ما هنقول دلوقتي من الاستيقاظ العادي اذا في مرحلتين هم التشكيل الشبكي اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي استثير والانسان نايم يقوم استثير بايه صوت عالي يوصل صوت عالي يقومه من النوم ها ضوء مبهر يقومه من النوم اي الم شديد في في بطنه مغص يقومه من النوم لان كل الحاجات دي الصوت العالي اي حاجه مبهره اي حاجه مؤلمه تثير اثناء النوم الانسان يصحى إذا استثارته أثناء النوم يؤدي إلى اليقظة طب استثارته أثناء اليقظة اللي هو إنسان قاعد اهوت وجاله مغص أو جرح أو آه يعني آه دم سال أو أي حاجة أو إصابة شديدة ها يستيقظ أكتر يعني إيه يستيقظ أكتر يعني يسهر يبقى السهر حالة هقولها دلوقتي اهوت إذا حدث له استثارة في حالة اليقظة إن ذلك يؤدي إلى زيادة اليقظة والانتباه أما إذا تم تثبيطه او حدث له تلف لفين في التشكيل الشبكي يعني حصل له انهبيشن يعني تثبيط او تلف بيؤدي ذلك الى ايه الى قلة اليقظة والاستغراق في النوم او غيبوبة بقى كاملة يعني عرفت بقى التشكيل الشبكي يحصل له ايه يا اما استثارة يا اما تلف او تثبيط استثارة يصحى البني ادم في حالة النوم استثارة في حالة اليقظة يسهر وسهر بقى مش زي السهر يعني خلي بالك من السهر مش زي السهر بتاعنا احنا مهما سهرنا عادي طبيعي كده ده اسمه يقظة مش سهر السهر في معنى او السهر بمعناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم موضوع تاني خالص هنقوله الوقت او اذا حدث يعني بركة في الوقت هنقوله لان السهر مش مش واحد سهران لغاية الفجر لا مش هو ده السهر اقعد طول الليل ده يقظة اسمها يقظة انما السهر في معنى النبي عليه الصلاة والسلام حاجة تانية خالص ده الجسم احيانا بيسهر وهو نايم وهو م... وهو في غيبوبة بيبقى الجسم في حالة يقظة اعلى معنى السهر لغة وعلميا خلي بالك بقى يعني ايه السهر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني احنا بنستخدم الفاظ خاطئة النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ ما ينطق عن الهوى لما يقول تداعى له سائر الجسد بالسهر فالسهر له معنى تاني بقى ده ده جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي لا يتكلم كما نتكلم ولا يعني يؤدي كلامه الى معنى زي المعاني اللي توصل لنا لا ده النبي عليه الصلاه والسلام اوتي جوامع الكلم اوتي جوامع الكلم اوتي جوامع الكلم والكلمه عنده ممكن يتالف فيها كتب ومجلدات ايه معنى السهر بقى السهر لغة يا ريت تجيب الشريحة هو الأرق يبقى السهر مش اليقظة السهر هو الأرق معنى السهر لغة وعلميا لغة هو الأرق طيب اللي بعدها على طول بقى. لو عرفناه علميا من واقع دراسات علم وظائف الأعضاء نقول إيه عشان تصلي على النبي تصلي على قائل هذا الحديث ما لازم تصلي على النبي النبي من أين له هذا العلم ما حاجة برضه لازم تتأملها عشان تعرف ان سنة النبي واحاديث النبي وهدي النبي ومنهج النبي في الحياة ومنهج النبي في الاصلاح مش زي مش زي اي منهج ده منهج خاص متميز التعريف العلمي للسهر التعريف العلمي للسهر حالة يا ريت الشريحة حالة من النشاط في وظائف الجسم الحيوية على صورة أعلى من أحوال اليقظة العادية عرفت إن هي حالة أعلى من أحوال اليقظة ده السهر اللي بيحدثه الألم اللي هو ألم العضو الذي تداعى له سائر الأعضاء بالسهر يبقى لغويا أرق طب علميا ما معنى السهر معناه أنك سهران طول الليل لا معناه حالة من النشاط في وظائف الجسم الحيوية على صورة أعلى من أحوال اليقظة العادية يا رب وصل المعنى اللي عايز أوصله يا رب وصل لهم المعنى اللي عايز أوصله إن السهر هو ما يحدث حال المرض أو الإصابة إذا اشتكى منه عضو خلي بالك معايا ما تسرحش مني إذا اشتكى منه عضو يبقى حال المرض أو الإصابة تحدث تنبيهات متشابكة ومتبادلة بين مراكز ما تحت المهاد hypothalamic centers مراكز النظام الشبكي المنشط اللي هو معانا دلوقتي reticular اللي هو نظام الشبكه اللي بنتكلم فيه reticular activation system والجهاز العصبي العاطفي ثلاث مراكز دول تشتغل مع بعض شغل خاص قوي وعظ... وعظيم قوي وبديع قوي عشان تعمل في الجسم حالة استنفار سهر الجسم كله الجسم كله في حالة يقظة عالية جدا وانتباه واستنفار عشان عضو في هذه الأمة أصيب أمة الجسد الواحد ومعتصماه فاكرين ومعتصماه فاكرينها فبعت له جيش أوله عنده وآخره عند المعتصم ده أيام العز ما هو كده ما هي الأمة الوحيدة كده وما فيهم النبي فيهم حديث النبي كده فالسهر حق هو ما يحدث في حال المرض أو الإصابة من تنبيهات متشابكة بين الثلاث حاجات دول يبقى لازم نتكلم يعني إيه مركز ما تحت المهد اللي هو رهيب صلامس ده ايه عباره عن ايه ومركز النصاب الشبكي المنشط شفناه عرفناه ونظام الجهاز العصبي العاطفي اللي هو سمباثيك نيرفس سيستم او الجهاز العصبي اللا ارادي جزء منه يعني في بارا سمباثيك الجار العاطفي وفي سمباثيك هذا الجهاز اللي هو العصبي اللا ارادي قلنا قبل كده في هذه الحلقات التي نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بها قلنا ان الجهاز العصبي اللا ارادي ترجمة حقيقية لاسم الله القيوم لان انت ما تعرفش تعمل الجهاز العصبي اللا ارادي ده هو شغال فيك وانت ما تعرفش عنه حاجة امال مين اللي مشغله القيوم الذي لا ينام اسمع الكلمة دي كويس قوي جهاز العصبي اللا ارادي يساوي القيوم الذي لا ينام بمعنى بمعنى انك بمعنى انك نايم والجهاز العصبي شغال فيك اللا ارادي صحيح شغال بدرجة أقل إنما دقات القلب شغالة حركة المعدة شغالة حركة الأمعاء شغالة الجهاز البولي شغال كل حاجة شغالة شغالة وانت نايم وما بتعرفش حاجة عن نفسك والآخر تقوم تعصى ربنا سبحانه وتعالى وتتجرأ على الله عز وجل وترد على الله عز وجل شريعته وترد على الله عز وجل على قرآنه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وانت كنت نايم يمكن ألا تقوم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أنت نايم ميت موت صغرى يعني إيه اللي بيحصل ده كله بقى إيه بقى الهايبوثالاموس الوطاء اللي يسموه الوطاء في اللغة اللي الوطاء الوطاء هايبوثالاموس ما تحت المهاد إنما الثالاموس اللي هو له فصين يمين وشمال ده ها اللي هو المهاد ده آه المهاد اللي هو الثلمس اللي تحت المهاد اللي هو الوطاء اللي هو الهيبوثالاموس احفظ بقى يبقى اللي تحت المهاد الوطاء اللي هو الهيبوثالاموس يسمى ايضا تحت المهاد الهيبوثالاموس بقى يعتبر اه يعتبر الوطاء حلقة الوصل سبحانك يا رب سبحانك ولا تقال إلا لك سبحانك وما عبدناك حق عبادتك ده حلقة وصل بين الجهاز العصبي والجهاز الإفرازي بتاع الغدد حلقة الوصل من خلال الغدة المايسترو بتاعتنا الغدة النخامية بتيوتري الغدة النخامية دي اللي هي رئيسة الغدد كلها حلقة الوصل بين الجهاز العصبي والجهاز الإفرازي الجهاز الإفرازي اللي هو الغدد عارفين الغدد طبعا غدد الغدة درقية إفرازها يزيد إفرازها يقل غدة البنكرياس غدة الجار كلوية اللي هو الأدرينال الغدد انت عارفين قصة الغدد لا استنى شوية يا أستاذ معتز الله يكرمك لا استنى سيب الو... ال... الشريحة ال... حلقة الوصل بين الجهاز العصبي والجهاز الإفرازي ده هو الوطاء ده حجم الوطاء ده قد ايه الله يفتح عليك اللي بعدها بقى حجم الوطاء حجم حبة الكريز اللي هي ال... انت عارف العنبة بيزن قد ايه اربعة ونص جرام أربعة ونص جرام تحصل فيه أخطر العمليات بالملايين والمليارات اللي هو ال hypothalamus ده إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ من خالق هذا الخلق؟ من بديع السماوات والأرض؟ من خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانك يا رب والله يعني هو يعني الذي يعصى الله لا يعرف قدر الله عز وجل وما قدر الله حق قدره هنا يعني في الحبة ديت بتتم حلقة الوصل الرهيبة العظيمة ما بين الأعصاب الجهاز العصبي والجهاز الإفرازي اللي هو الغدد إزاي بقى ده آلاف بل ملايين العمليات وانت ولا تعرف أي حاجة انت عليك تقعد على الأكل تاكل كويس قوي لغاية ما معدتك تتملى قوي وتقوم تنام قوي وبعدين تنام تشخر قوي وبعدين تقوم او ما تقومش مش مهم ولما تتكلم كتير و... وتفكر كتير ولا انت عارف ايه اللي بيحصل في جسمك احنا بنحاول ربنا يتقبل منا يا رب ان احنا نقترب من معنى التسبيح اي أيوة والله فعلا يعني على اعتبار ان التسبيح تنزيه تنزيه خلقه تنزيه افعال ده تنزيه افعال ان فعل الله عز وجل ليس كفعل المخلوقين وإن صفات الله ليست كصفات المخلوقين والاعتبار أن الماء أن الباب الأعظم للدخول في قضية توحيد الله الأمة الآن عايزة التوحيد عايزة العقيدة مش عايزة حاجة تانية خالص جزاك الله خيرا بقى تقريبا هنختم يا أستاذ معتز جزاك الله خيرا عشان نتكلم كلمتين كده يعني الأمة الآن مش محتاجة بقى كفاية بقى كفاية سياسة بقى وكفاية كلام بقى كفايه كلام عايزين نرجع بقى لقواعد السالمين نعلم الناس التوحيد بقى العقيده اه ونشوف بقى منهج النبي في الاصلاح ونجاوب على السؤال الكبير قوي جزاك الله خير يعني السؤال الضخم الضخم قوي وعايزين نعمل له حلقه او اتنين وتلاته وعشرة كيف اصلح النبي العالم عايزين نبطل بقى ونشوف بقى نشوف مخرج مخرج من الفتن ومخرج من التيه اللي احنا عايشين فيه عن طريق كيف أصلح النبي العالم ايه منهج النبي في الإصلاح مش له منهج هو جه العالم النبي عليه الصلاة والسلام هو جه العالم والعالم يموج موجا بظلمات أكتر من اللي احنا فيها آلاف المرات حتى إن العقد اللي جه فيه النبي أو القرن اللي جه فيه النبي القرن السادس الميلادي كان أسوأ فترات التاريخ على الإطلاق فكان النبي له منهج وله خطة في إصلاح العالم قال لي طب إيه العلاقة بين الوطاء وبين منهج النبي في الإصلاح ما هو كده هذا هذا النبي الكريم اللي فيه إعجاز في كلامه وهذا القرآن المعجز جاء من عند من من عند الله عز وجل فخالق القرآن آه آسف أستغفر الله منزل القرآن هو خالق الإنسان ما تعرفش تقول خالق القرآن طبعا القرآن كلام الله غير مخلوق فخالق الإنسان بهذا الوضع بهذا الوضع اللي بتكلم فيه هو منزل القرآن طيب خالق الإنسان بهذا الإعجاز بهذا الإعجاز هو منزل القرآن فلا يصلح العالم إلا بهذا القرآن القرآن والسنة بفهم سلف الأمة ويعني تقريبا الوقت انتهى أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا حتى نلقاكم نستكمل في هذا اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل إن قدر الله اللقاء والبقاء نستكمل هذا التسبيح أو هذا العلم في علم التوحيد حتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته
أجاز القرآن